أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لو عايز تحب ربنا وبالتالي يكون ربنا سبحانه وتعالى حبك من قبليها لو عايز تعيش في جنة الدنيا حب الله وفي أعلى النعيم الأنس بالله وفي المتعة اللي لا تساويها متعة الشوق إلى الله لو عايز تبقى من أهل الله وخاصته وتبقى من المصطفين الأخيار عند رب العالمين لو عايز تبقى من صفوة خلق الله في الأرض وتبقى من المقربين ياه لو اسمك فوق عنده حبيب الرحمن ياه لو يبقى رفقتك هم الأنبياء والصديقين والشهداء دي لا تساويها شيء متعة ما بعدها متعة ومنا ما بعدها منا إنك تبقى حبيب الرحمن تعال النهاردة أعلمك إزاي تحب ربنا النهاردة عايزين نحب ربنا المحبة مش دعوة ما ينفعش ان انت تدعي المحبة ادعى أقوام محبة الله سبحانه وتعالى فأنزل الله عز وجل قل لو كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لو كنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى لابد أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فالمسألة مسألة عمل عشان كده قالوا عليها آية المحنة طيب نترجم ازاي النهاردة عايزين نتكلم كلام عملي أول حاجة أنا عايزك النهاردة ورقة وقلم ومعايا والناس تبقى متفاعلة علشان خاطر البرنامج العملي ده لتحقيق محبة الرحمن أول حاجة لا ينال الحب إلا بالتوبة ما ينفعش نحط دلوقتي في القلب محبة ربنا سبحانه وتعالى وانت قلبك لسه مليان برواسب الجاهلية وقلبك لسه مليان بأثر المعاصي والذنوب فإيه اللي هيحصل القلب ده الإناء فانت دلوقتي هتنزل اللبن الصافي الجميل ده محبة ربنا هينزل يلاقي في القلب جوه لسه شوية حاجات لسه ما طهرتش فبالتالي لما يجي ينزل ما يبقاش يجيب الثمرة الطيبة ما يبقاش لبن خالص صافي فعشان كده المحبة مش هتبقى صافية هتبقى مكدرة فلازم في الأول خالص أعمل إيه أطهر القلب أطهر القلب بالإيه بالتوبة والاستغفار يبقى أول حاجة حتى تنال محبة الرحمن ويبقى اسمك فوق حبيب الرحمن لابد من التوبة والاستغفار في سير أعلام النبلاء سئل ابن الجلاء عن المحبة فقال ما لي وللمحبة أنا ما لنا والمحبة المحبة دي درجة فوق أوي أوي أوي أنا أريد أن أتعلم التوبة الأول نتوب وبعد كده نبقى نحب فلازم نطهر الأول وبعدين نحط المحبة فلا بد من التوبة أولا لأنها وظيفة العمر قال الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ففرغ قلبك حتى تستودع فيه المحبة ربك عزيز وربك غيور محبته ما تبقاش مع محبة أي حد تاني ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ما ينفعش تحط في قلبك محبة حد غيره عارف الجماعة الحبيبة بقى يقول لك إيه أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن دول أساتذة دول ناس فاهمة الشغل بيبقى ازاي هو كده أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى أول حب فصادف قلبا خاليا فلما كان القلب خالي اتمكن هو ده المشكلة بتاعت الحب الأول ابن القيم بيعلق على الكلام ده يقول لك والله الناس دي صادقة تمام الصدق أيوة صح القلب لو فرغ من كل المحاب لمحبة نفسك لمحبة الدنيا لمحبة واحدة زمان كنت تعرفها ولسه برضه مكلبشة في القلب حبتين ومش عارف انت تطلع الموضوع ده من جوه قلبك محبة أي حاجة لو طهر القلب من سائر المحاب تمكن فيه حب الله جل وعلا عرفت؟ يبقى لازم نعمل ايه؟ نفرغ القلب ونطهره أعظم المطهرات القرآن والاستغفار والاستغفار مقدم وتعالى أدللك من القرآن على أن الاستغفار سبب عظيم لنيل محبة الرحمن ربنا يقول إيه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قال لي في الآخر ودود عشان يدللك على أن الاستغفار والتوبة سبب للرحمة رحيم وسبب للود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا يبقى الاستغفار من أعظم الأسباب عايزين برنامج عملي النهاردة الكلام كله كده تعمل ايه لازم تتفق بقى معايا النهاردة على ورد ثابت كثرة الاستغفار تنوع زي ما اتفقنا أكتر من مرة ما بين سيد الاستغفار ما بين تقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه تستغفر كثيرا أستغفر الله أستغفر الله وتستشعر ذنوبك قدامك وتحس ان انت وكل استغفار بيطلع من لسانك بيشيل نقطة سودة على القلب عشان فعلا محبة ربنا تتمكن من قلبك ابن القيم بيقول كلام جميل قوي في الفوائد بيقول ايه من أعجب الأشياء أعجب حاجة أن تعرفه ثم لا تحبه مش ممكن يا جماعة واحد يعرف ربنا وما يحبوش وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة هلموا إلى ربكم حي على ربكم وبرضه تتأخر بقى ربنا يطلبك وانت تتأخر وأن تعرف قدر الربح يضاعف لك الحسنات بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ثم تعمل لغيره وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له وتعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لو غضب عليك أنت ما تستحملش أدنى شيء من عقابه عارفين الراجل لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فوجده كالفرخ عامل خلاص بقى نحيف جدا وبقى هزيل جدا قال له أنت كنت بتقول حاجة قال له آه كنت بقول يا رب إن كنت معاقبي بشيء فعاقبني به في الدنيا قال ويحك لا تطيقه انت ما تقدرش على أي حاجة أدنى شيء من عقاب ربنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته وتعصيه وتلاقي قلبك جات له بقى طبقة الصدر وبدأت تتخنق والاكتئاب والقلق والمشاكل النفسية ثم لا تطلب الأنس بطاعته وأن تذوق عصرة القلب تلاقي برضو كده العصرة دي بقى القبضة دي قوي عندما تخوض في غير حديثه لما تقعد بقى تلغو وتغتاب وتقع في آفات اللسان ولسانك لا يذكر الله تعالى في غير حديثه ثم لا تشتاق إلى الانشراح بذكره ومناجاته وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره تتعلق بالدنيا تتعلق بالحاجات اللي احنا قعدنا نقول عليها دي كلها فتتعذب بها ولا بد قلبك ربنا فطره على انه يرتبط بيه هو وبس في القلب مغناطيس كده انه يتشد للكمال فانت توجه القلب ناحية واحدة توجه القلب نحو الدنيا توجه القلب ناحية الفلوس توجه القلب ناحية الجاه والمنصب توجه القلب ناحية كل الحاجات دي تظن أن فيها سعادتك فإذا الأمر ليس كذلك فتنغص يكون بيحبها قوي ومراته وست طيبة وفاضلة وما فيش أي مشاكل لكنها امرأة وناقصة وهو رجل وناقص احنا الأصل فينا النقصان مش الكمال مش كده فيبتدي يرى فيها بعض الحاجات تبتدي برضه بعض العيوب اللي ما يخلوش منها إنسان وهي كمان تبقى متصورة أن هو الإنسان الكامل المثالي تبتدي تشوف عيوبه وآفاته فالقلب ساعتها يتنغص أصله ما ينفعش يتعلق بغيره عشان كده دايما أعلمها لك وأقول لك قولها كتير يا رب لا تجعل في قلبي تعلقا إلا بك ولا تجعل في قلبي حبا إلا لك قلبي مش متعلق إلا بغيرك وقلبي ما فيهوش محبة إلا ليك وبس عشان كده عايزين نتوب ونستغفر من أعظم مفسدات القلب اللي هو إيه تعلق القلب بغير الله احنا قلنا كذا مرة مفسدات القلب دي أعظمها دي إنه قلبك يتعلق بغيره اوعى تعلق قلبك بغيره توب لربنا واستغفره من إنك وجهت قلبك في يوم من الأيام لغير ربك وحبيبك وسيدك ومولاك عايزين نلزم الاستغفار لأنها سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى في اليوم مئة مرة ويقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم مئة مرة عايزين البرنامج العملي ده علشان خاطر فعلا نبقى ناس تستحق أن تكون من أحباء الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه كان بيستغفر في اليوم 12 ألف مرة قلت لكم قبل كده الناس بتعملها في ساعتين ساعتين ونص أنا بلغني عن بعض الصالحين في زماننا دول والله عشان بس انتوا دايما لما اقعد اذكر لكم الارقام الكبيره بتقعدوا تضحكوا وتبقوا حاسين ان العمليه احنا بنتكلم في مثاليات وبنتكلم من فوق قوي ايه يا عم خليك بالراحه علينا شويه والله بلغني عن بعض الصالحين ان ورده اليومي سبعين ألف استغفار راجل ما شاء الله ذكير لله سبحانه وتعالى وفي ناس على ضلالات وبتقعد تذكر ربنا سبحانه وتعالى ليس على الوجه المطلوب ويقول لك أنا عملت في رمضان أربعة مليون يا قدوس يا قدوس يا رحيم يا حي يا حي طب يعني أربعة مليون كان قالها استغفر الله كانت تبقى أحسن والله كده في ناس بتعمل الكلام ده واحد كان عامل في نجفة فعامل سبحة من النجفة لغاية الأرض وشغال عليها الله المستعان فاحنا عايزين نستغفر استغفار كثير الأمر الثاني لتنال محبة الرحمن عليك بالبذل والإنفاق في سبيل الله الإنفاق مش فلوس من الأول مش الإنفاق اللي أنا قصدي عليه مش فلوس بس بذل الجهد بذل الوقت بذل الجاه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطبعا يدخل فيه انك تبذل مالك لله تبذل نفسك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية تعرف حد زيه تعرف حد هيحبك زيه تعرف حد أرحم عليك منه تعرف حد أحن عليك منه تعرف حد فعطفه ومنته وجوده وإنعامه والله جرب زي ما انت عايز البشر لن تجد مثله هل تعلم له سمية فلو انت مش عارف زيه ما تقطعش نفسك عشانه اعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية ابن القيم بيقول أول نقدة من أثمان المحبة أول حاجة تدفعها أول شيء تطلعه عشان فعلا تنال المحبة بذل الروح روحي يا رب عشانك بس ترضى عني حرام ابن ملحان حين استشهد قال فزت ورب الكعبة وهذا عمير بن الحمام ذهب إلى الجنة مستعجلا فقال إنها لحياة طويلة إذا بقيت آكل هذه التمرات ما على هذا اتبعتك ياه لسه بدري أو لسه حاكل التمرة يلا بقى خلينا ندخل جوه نخش نستشهد ونبقى ناكلها مع الحور العين وهكذا طلحة ابن عبيد الله يوم أحد قال اللهم خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى دمي عشانك يا رب خذ من دمي زي ما انت عايز بس ترضى عني يا رب وهذا عبد الله بن جحش قبل أحد يرفع يديه إلى السماء فيقول إيه يا رب أسألك أن ترزقني غدا رجلا من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فأقتله ثم أسألك أن ترزقني رجلا آخر من الكفار أقاتله ويقاتلني فأقتله ثم أسألك أن ترزقني رجلا من الكفار شديد القوة أقاتله ويقاتلني فيقتلني حتى يبقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني فآتيك يوم القيامة فتقول فيما حدث هذا فأقول فيك يا رب ومن أجلك يا رب فتقول صدقت قال فكان ما قال بالضبط زي ما هو دخل قتل الأولاني وقتل الثاني والثالث عمل زي ما هو طلب بالضبط هكذا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة هذا حال المحبين لسان حالهم دائما يا رب ما عبدناك حق عبادتك قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر يخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه بقى سيدنا ابن عمر راح مستوثق من سيدنا أبو هريرة من الكلام ده ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة إزاي أضيع حقي منك يا رب لقد فرطنا في قراريط كثيرة ويذكر الغزالي في الإحياء أن بعضهم عبد الله ثلاثين سنة واحد عبد ربنا ثلاثين سنة بأعمال القلب والجوارح حب وخشية وتوكل وصلاة وذكر وسائر العبادات فكان على بذل المجهود واستفراغ الطاقة حتى ظن أن له شيئا عند الله فإذا به يرى في المنام كأن صفا من الملائكة بعدد جميع ما خلق الله من شيء عدد غير محصور عدد كثير جدا واقفين فقال لهم من أنتم قالوا نحن المحبون لله نعبده هاهنا منذ ثلاثمائة ألف سنة ما خطر على قلوبنا قط سواه ولا ذكرنا غيره قال فاستحييت من أعمالي الناس شغالين ثلاثمائة ألف سنة وبيقولوا ما عبدناه حق عبادته وما فيش حد خطر على بالنا غيره ولا ذكرنا أحدا سواه وهكذا كان سائر الصحب والسلف يبذل أرواحهم ويبذل دماءهم حتى يرضى عنهم ربهم إذا العلامة الثانية السبب الثاني إن ربنا يحبك تبذل شيء عظيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون شوف السلف كان بيتصرفوا ازاي أبو مسلم الخولاني يجيب صوت جايب كرباء كده يهذب به نفسه يقعد يهذب به نفسه ويقول لها قومي لغاية امتى هنقعد في الفطور ده كان يقول أنا أولى بالصوت من البهائم فكان إذا فطر مشق على ساقيه روح ماسك كده بالكرباج وروح ضارب نفسه واحدة يقول لها قومي إلى جنة عرضها السماوات والأرض وكان يقول لو رأيت الجنة عيانا أو النار عيانا لو شفت النار قدامي أو الجنة قدامي والله ما كان عندي مستزاد جاب آخره هو ده اللي أنا عايزه جيب آخرك تبذل له كل ما عندك حتى يرضى عنك كان كهمس أحد سلفنا الصالح يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فكانت نفسه إذا ملت يقول لها قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله ساعة أنت هتوديني في داهية أنت أمرة بالسوء قومي ويصلي في اليوم ألف ركعة صفوان بن سليم ده كان واحد قالوا لو قيل إن القيامة غدا ما كان عند صفوان مستزاد ما عندوش حاجة يزودها أكتر من كده جاب آخره كان بيعمل إيه بقى صفوان عشان إحنا نستفيد من دروس السلف دي أنا مش بقول لك صلي ألف ركعة بس أنا بقول لك لما أجي أقول لك كل يوم عشرين ركعة زيادة لو أقول لك زود وردك شوية علشان خاطر تشوف الناس دي كانت بتعمل إيه وتقلدهم صفوان كان يعمل إيه أقسم بالله حلف على نفسه وانا كتير اقول لك اعمل الكلام ده عشان نفسك مش هتيجي كده من ظن ان نفسه ستواتيه على الاعمال فسينتظر كثيرا انت حاسب ان انت قاعد كده الرحمه هتنزل فهتقوم تشتغل عمرك ما هتعرف تشتغل بالطريقه دي كان يحلف على نفسه انه لا يضع جنبه على الارض حتى يلقى الله قال انا مش هنام كان نومهم كده الامام النووي مات كده مات نايم زي ما انت بتقعد قاعده التشهد كده كان نومهم ما يحطش جسمه على الأرض فأقسم ألا يضع جنبه على الأرض حتى يلقى الله فمكث على ذلك ثلاثين سنة فلما حضرته الوفاة واشتد به النزع وهو جالس فبنته قالت له لو وضعت جنبك قال يا بني إذا ما وفيت لله بالنذر فمتى ده احنا خلاص هنخلص بقى أنا صبران 30 سنة وجاية دلوقتي تقولي لي نام على جنبك فمات وهو جالس فما وضع جنبه على الأرض إلا وهو ميت محمد بن النضر آل أقسم على نفسه ألا ينام إلا إذا غلبته عيناه مش هنام إلا لما أكون برضه جايب آخري وهكذا كان شأنهم أبو بكر النيسابوري ده كان بيقول كلام ظريف بيقول إيه أعرف من أقام أربعين سنة لم ينم الليل كان بيقيم الليل كله ويتقوت كل يوم بخمس حبات ويصلي الغداه على طهارة العشاء الآخرة كل ده الراجل زاهد بياكل أكل بسيط بيقيم الليل كله فبعد كده بيقول إيه ثم كان ما كان أنا هو هو بيخبر عن نفسه يعني ماذا أقول لمن زوجني كان هذا قبل أن أعرف أم عبد الرحمن قبل ما اتجوز كنت شغال ثم يقول في اثر ذلك ما اراد الا الخير هو برضه الراجل كان مش عايز غير الخير يعني هكذا كان دأبهم رضي الله عنهم وهكذا ينبغي ان نكون همه عاليه اراده صلبه انك تبذل قصارى جهدك لتنال حبيب الرحمن السبب الثالث انك تتعرف عليه لسه قايلين من عرف الله احبه طيب ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يتعرف العبد عليه في الرخاء والشدة قال صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وكان عتبة الغلام يقول من عرف الله أحبه ومن أحبه أحب طاعته ومن أطاع الله أكرمه ومن أكرمه أسكنه في جواره ومن أسكنه في جواره فطوبى طوبى طوبى ثم يسقط مغشيا عليه هو كده اللي يعرفه يحبه واللي يحبه يطيعه واللي يطيعه ربنا يكرمه واللي ربنا يكرمه يخليه من المقربين واللي يبقى في قرب ربنا مش عايز حاجة بعد كده عشان كده محتاجين نتعرف عليه أترجم الكلام عملي إزاي نتعرف على ربنا عايز حاجتين واحد التفكر في نعمائه بحاجتين برضو انك اول حاجة عايزك تديم النظر للسماء النظر للسماء ده جميل قوي تحس كده يعني بعظمة خلق ربنا بجد بالذات بقى في ليلة صافية كده وانت ايه متأمل ومتفكر وبالك صافي لما تقعد تبص للسماء كده وتناجيه وتكلمه يا قيل أن رجلا كان في البادية كان ماشي في الصحراء فإذا به تغلبه عيناه فنام حتى دخل عليه الليل فلما فتح عينيه لما تبقوا في الصحراء ومفيش كهرباء وتبصوا المنظر كده بص بقى تلاقي الكواكب والنجوم والمنظر بيبقى بديع فلما فتح عينيه هكذا قال أشهد أن لك ربا اللهم اغفر لي فغفر الله له بس ان هو حس في اللحظه دي انه مين ليه رب انا عايزك تعمل الحكايه دي تبص للسماء بقى وتحسها قوي تقول والله لك رب عظيم جليل قدير سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه وعظم جاهه سبحانه وتعالى هتحبه المعاني دي تلاقيها كده روية القلب قوي من جواك والقلب بقى لما تدخل فيه المعاني دي من جوه تطلع كل حاجة مش مظبوطة وتظبط احوالك مع ربنا سبحانه وتعالى فيكون بالتفكر ده والتفكر في خاصة نفسك فاكرين كشكول النعم ان انت بتسجل اول باول النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمتن عليك بيها وبيصطفيك بيها فلما تيجي بعد شوية تبص تقول اداني ورزقني وحماني وحفظني ومن عليا بالالتزام بعد ما كنت بعمل وسوي وسوي والله كنت استحق كل عقاب بس لطيف ورحيم وغفور وودود ورحيم سبحانه وتعالى المعاني دي تخلي القلب كده ايه منشرح ومقبل على ربنا سبحانه وتعالى فده تفكر عايزك تتفكر برضو علشان تتعرف على ربنا في آياته المتلوة ومن أعظم الحاجات اللي انت تعملها خد بالك من الأسماء والصفات مش لسه قايلينها دلوقتي في الاستغفار راح قايل رحيم ودود بص لي على آخر الآية كده هتلاقي ليها معاني حلوة تقول لي يا عم اصل انتوا مشايخ وبتفهموا احنا لسه بدري علينا لا لا لا لا والله ربنا بيمن على العباد وتلاقي في ناس بيفهموا حاجات احسن منك مليون مره فانا عايزك كده تتعامل مع القران بهذه الشفافيه وبهذا الاحساس المعاني دي هتسكب في قلبك معرفة الله جل وعلا برضو انك تتعرف على الاسماء والصفات واحد بقى يعني واخد الموضوع بطلب علم واسلوب وشكل اكاديمي كويس يمسك لي بقى الاسماء والصفات وياخد لي كتاب من الكتب اللي بتتكلم في الموضوع ده ويبتدي يتعلمهم واحده واحده المعاني دي تغير أشياء كثيرة جدا جوه عايزين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور رابع حاجة استشعار نعم الله على العبد احنا قلناها دلوقتي في انك ازاي تتعرف على ربنا بس انا عايز اقف وقفه كمان في الموضوع ده واخليها كده بشكل مستقل ربنا قال ايه واما بنعمه ربك فحدث انت مش كنت عاصي وربنا من عليك بالالتزام انت كنت مش على المخالفات والمنكرات وربنا من عليك وجابك المسجد انت مش كنت وكنت وكنت وربنا من عليك بمنى عظيمة وكبيرة أوي حققها إيه بقى حققها ده حققها إنك تتحدث بنعمه نعمل إيه نترجم على الموضوع ده برضو عملي جنب كشكول النعم عايز حتة تانية عايزك تتكلم عنه حلو عايزين في قعداتنا يا جماعة وإحنا قاعدين بنتكلم كده كل مرة تروح حاطط حتة من دي والله يا جماعة ربنا كريم أوي ما تخافش بقى من الحسد والكلام ده ربك حفيظ ما تخافش انت بتتكلم على ايه فعلشان تحببه لقلوب عباده سيدنا داود أوحى الله إليه أن أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى عبادي قال له يا رب أحبك ماشي وأحب أوليائك ماشي لكن كيف أحببك إلى عبادك قال اذكرني ولا تذكر مني إلا خيرا كل ما تقعد تقول المعاني الحلوة دي الناس كده قلبها ينشرح لما تقعد تتكلم على فضل ربنا عليك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كان عمر بن عبد العزيز يقول الفكر في نعم الله من أفضل العبادة فعايزين يا جماعة نتفكر في نعم ربنا علينا ونتحدث بها عايزكم تتكلموا كده تعرف تتكلم المعاني الحلوة دي تقول يا أخي ربنا حليم ده حلمه لولا حلمه لكنت أنا دلوقتي في حتة تانية خالص كان ربنا أهلكني وكان زماني دلوقتي حصل لي وحصل لي بس حليم ده أنا لو كنت بعمل المعاصي دي في حق بشر ده لو كان أبويا كان طردني زمانه وكان خلاص اتبرى مني لكن حليم سبحانه وتعالى عايزين الكلام ده يكتر في مجالسنا يا جماعة تتحدث بنعم ربنا عليك أنا بقول إنها سنة مفقودة مهجورة التحدث بنعم الله طيب الأمر الخامس عشان نصل إلى هذه الدرجة كثرة ذكر الله ذنون يقول من شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه الاشتياق إليه اللي يبقى مشغول بذكر ربنا سبحانه وتعالى لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الذكر أصله بيطهر وبيزيل الغفلة ويشيل الحجب والدنيا تنور ومين فتح النور المسألة تبقى كده مرة واحدة تحس ان الدنيا بقت منيرة وبدأت تبص للدنيا بشكل مختلف الذكر بيعمل الكلام ده يزيل حجب الغفلة فعشان كده النصيحة لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عايزك بقى الأذكار اللي أنا كل مرة أقول لك عليها والنهاردة هنتك قوي على الحبيبتان أصلها بيحبها واللي يحبه أنا أحبه أنا أموت فيه ربنا بيحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيبتان إلى الرحمن فأنا عايزك بقى أعلمها لك النهاردة ونقولها كده مع بعض ما تقولهاش بقى سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده لا لا لا لا ده بيحبها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تاني تاني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بص حلوة ازاي خد النية دي وانت كل ما تقولها تقول له حبتني ولا اقول كمان اقول كمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ها لسه لا انا عايز اشتغل كتير لا ما مش مع واحده وهنقول على طول يعني نشتغل ألف مره بس تحبني يا رب ماشي عايزين يبقى نعود لساننا على ذلك الذكر استغفار صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تهليل تحميد تسبيح ووصيه خاصه بسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الأمر السادس تلاوة القرآن بالتدبر والتفكر قلتها لك أعظم حاجة تتعرف بها على ربنا أن أنت تقعد تتدبر في القرآن عارفين الراجل كان بيحب قل هو الله أحد ربنا حبه به قال حبك إياها أدخلك الجنة وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أخبروه أن الله يحبه بيحب قل الله أحد بس بنحب احنا قل الله أحد احنا حافظين غيرها هي دي بس كده قل هو الله أحد يبقى تمام قوي نصل بها طيب كان وهيب بن الورد يقول نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره فليتدبر القرآن ويعيش القرآن هو ده بقى اللي ينال محبة الرحمن عايز أديك برنامج عملي برضه تلاوة وحفظ أبتدي بالحفظ عايزين يا جماعة عشر آيات واحدة استضافوها خليجية عندها 80 سنة ختمت القرآن عارفين ختمته ازاي بتقول انها كانت من سن الصغر والدها كان بيوصيها بحفظ القرآن بتقول حفظت ثلاث اجزاء وبعد كده اتجوزت وانا عندي 16 سنة اتلهيت في الزوج والأولاد وغاية الأحفاد وتقدم بيها السن جدا بس الست عندها إرادة أنها تحفظ القرآن سبحان الله بنتها قبل ما تتزوج كل يوم تحفظها عشر آيات ومشيت ببرنامج كده تقرأ لها العشر آيات ثلاث مرات الست ترددها وراها وبعد كده تشرح لها المعاني على أساس إن هي تظبط الموضوع في ذهنها تقولها لها كده وبعدين ترعدها لها ثلاث مرات تاني الكلام ده بيحصل العصر بعد كده الصبح تعيدها لها تاني كده تثبت مشيت معاها كده حفظت القرآن في عشر سنين جهاد مجاهدة في سن كبير وملكات الحفظ بتقل وسبحان الله ختمت القرآن وبعد كده دخلت في حفظ السنة ما شاء الله 80 سنة الحفظ من أعظم أسباب استجلاب محبة الرحمن ابن رجب بيقول قال لولد كان من طلبة العلم فبيقول له أتحفظ القرآن قال لا قال واغوساه لا حول ولا قوة إلا بالله لطالب لا يحفظ القرآن فبما يتنعم فبما يترنم فبما يناجي ربه عز وجل ومن هيتمتع به هي في متعة بعد حفظ القرآن وان انت قاعد كده ماشي بقى وتدندن كده بالقرآن وتصلي بيه وتحس بالمعاني و... امتى هتدوق يا جماعة قال له دعني استمتع من قوتي وشبابي يا شباب اتمتعوا هي دي المتعة والله سيبك انت من الكلام الفاضي بتاع المتعة بتاع الدنيا ده كله هو ده الشغل فبالتالي حفظ القرآن من الأمور العظيمة التي تستوجب محبة الرحمن تاني حاجة كثرة التلاوة كان بعضهم يكثر تلاوة القرآن ثم اشتغل عنه بغيره فأتي في المنام فإذا بقائل يقول له إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي الله أقولها تاني دي إن كنت تزعم حبي فلما جفوت كتابي يا إخوة يا ملتزمين يا من تعمرون المساجد كيف لا تقبلون على كتاب ربكم كيف تزعمون حب الله وأنتم معرضون عن كتاب الله فلما جفوت كتابي أما تأملت ما فيه من لطيف عتابي لا عايزين همة بقى يا شباب وعايزك تقرب محبة مين بيكلمك دلوقتي مين رب العالمين أذن لك بالوصال هتتواصل دلوقتي مع ربنا هتسمع كلامه حتى يسمع كلام الله ده لو القلب حجر ده لو كان أشد قسوة من الجبال لتصدع لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كسروا الحجارة بقراءة القرآن علشان القلب يتملي بمحبة الرحمن السبب السابع اتكسر له شوية الانكسار لله رب العالمين اتكسر له شوية يحبك مكسور شوفوا ربنا يقول ايه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة لما ذليتم نصركم ابن الجوزي يقول لك ايه تفيض منن الرحمن على أهل الانكسار ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين اللي حصل لهم ايه استضعفوا ذلوا وخضعوا فطلعوها خالصة لوجه الله فلما ذلوا وانكسروا لله نصرهم الله عايزين ننكسر له شوية كان موسى يقول لله في مناجاته يا رب أين أبغيك ألا يكفني يا سيدي قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم أيوة تطبق الانكسار بإيه بسجدة سجدة مكسور فيها بتعيط بتبكي بحرقة على معاصيك وعلى تفريطك في جنب الله فيتكسر الحاجات اللي واقفة بينك وبين ربنا وتزال الحجب حلوة قوي جربوها بس سجدة الانكسار لله خليك ذليل مع عباد الله أذل على المؤمنين أعز على الكافرين الذل ده يا جماعة هو اللي يفتح قلبك الأمر الثامن كثرة النوافل الحديث مشهور وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه بس يا جماعة النوافل مش الصلوات بس الصدقات نوافل الصيام الاثنين والخميس والثلاث أيام من كل شهر والصيام اللي هو مش صيام فرض نوافل أعمال البر اللي مش واجبة عليك نوافل تسعى على قضاء حاجة مسلم نافلة وتبلغك إدخال سرور على قلب مسلم نافلة فهي دي نوافل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وأعظمها لا شك نوافل الصلوات اتفقنا على 12 ركعة قلنا اثنين قبل الفجر الرواتب دول وأربعة قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء وقلنا اللي عايز يعلي المستوى شوية يجيب 33 اثنين قبل الفجر أربعة ضحى عشان خاطر تكتب عند الله من الأوابين أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر عشان تحرم عليك النار وأربعة قبل العصر عشان ربنا يتنزل عليك بالرحمة رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربعا اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء هتلاقيهم 22 و11 قيام ليل وصلوات خفيفة عشان ما تقوليش 33 راكعة مش كده خدوا النية دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه صلاة في إثر صلاة تصلي ركعتين وبعضهم ركعتين على طول كتاب في عليين تبقى سبب انك تبقى في رفقة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واحنا عندنا حاجات كده بنقول عليها قراءة جمع الحسنات اللي هي قراية السريعة اللي ما فيهاش تفكر وعندنا برضو صلاة بنية ايه كتاب في عليين واسجد واقترب ممكن بقى واحد يسجد سجدة ربع ساعة وواحد ممكن يقرأ ربع ساعة دي حاجة ودي حاجة يعني نوع ما بين هذا وما بين ذاك امال يعني اللي كانوا بيصلوا 1000 ركعه دول كانوا بيصلوهم ازاي ولا اللي بيصلوا 100 ركعه دول بيصلوهم ازاي انت حاسب بقى هيقعد يقرا في كل واحده بالبقره وال عمران والنساء لا مش قوي كده بقى مش شغال انا بالطريقه دي اذا الامر الثامن كثره النوافل الامر التاسع التبتل الانقطاع للمناجاه اللي هي اقفل على نفسك اوضتك واقعد بقى كده ايه بالذات في جوف الليل المظلم وناجي حبيبك وسيدك ومولاك كان بعضهم يصنع ذلك يعمل ايه يقوم يصلي لغاية ما يتعب فلما يتعب يروح قايم مغتسل عشان يفوق نفسه ويروح داخل قافل على نفسه ويقول له ايه اليك جئت اليك جئت بس حلوه ازاي دي جاي لك اهو يا سيدي انا ما اقدرش اسيبك انا ما اقدرش احرم نفسي من متعه القرب منك إليك جئت إليك جئت الله جربوها يا جماعة والله متعة ما بعدها متعة جرب كده ان انت تنقطع له بس كده نص ساعة وشوف وافصل بقى لا انا عايز دلوقتي ام ولا اب ولا زوجة ولا اولاد ولا عيال ولا اصحاب ولا حد في الدنيا انا عايزك انت وبس يا سيدي ينفع الانقطاع لله سبحانه وتعالى ابن الجوزي يقول فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة مش ربنا العزيز أيوة خش له كده قل له يا رب أنا مليان مشاكل وآفات وعيوب من هنا للصبح مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة ولا عندي صلاة كتير ولا عندي ذكر كتير ولا أنفع بنكلة مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا يا رب اتصدق علينا يقول لك ايه بقى وهي الصدقات لمين إنما الصدقات للفقراء والمساكين افتقر له أظهر مسكنتك له يبعت لك يقول فيأتيك الجواب لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين هو كده بقى ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله جل وعلا السبب العاشر إنك تؤثره تؤثره يعني ايه أنا دلوقتي حابب قوي النوم مش قادر جسمي متهمد على الآخر بس كده ورد الليل هيطير وكده حظي من سيدي وحبيبي ومولايا هيضيع وانا ما اقدرش ابقى حاسس انه بيقول لي هل من مستغفر هل من تائب هل من سائل وما ارفعش ايديا واقول له توب عليا واغفر لي وماليش غيرك ومش عايز حد في الدنيا الا انت ويا رب اسكب محبتك في قلبي ما اقدرش اعدي الليله كده من غير الكلام ده بس النوم غالبني اقول بس اقوم لي لسيدي اوثره على راحتي يبقى انا باثره بشيء هو كده بقى ده عنوان انك بتحبه بجد طب حط نفسك كده في نفس الموقف ده وحبيبه القلب زوجتك ما تبصليش اتصلت كده وتقول لك مش عارف ايه هتقول لها ألف بركة خليكي لا بجد اللي بيحب بجد تلاقيه كده ولو من أحلى نومة خلاص تقوم الحبيب كده لو شخص عزيز قوي على نفسك تلاقي نفسك بتقوم مهما كانت متاعبك ومش حاسس مهما بلغ جهدك لأنك بتحب ممكن تلاقي نفسك انت بقى أيام الخروجات ماشي ومشيت لك 2 3 كيلو ولا انت داري القصه كانت عامله ازاي وممكن يقول لك تعالى نعمل دايت ولا بتاع ونشيلك الحبه دول تلاقي جسمك كله متهمد وايه ده كله انما مع حبيب القلب ما فيش اي مشكله هو كده من آثر الله على هواه هذا دليل محبته لمولاه انا عايزك تترك شيء لله كلنا اصحاب ذنوب ومعاصي محدش يخلو فانت النهاردة هتؤثره على معصيتك ده اللي مدمن أي نوع من المعاصي بالذات أنا عارف إدمان النظر وطبعا ما فيش أكتر وإدمان العادات السيئة واللي ربنا مبتليه والعياذ بالله بتدخين واللي مبتلاه لغاية النهاردة لسه ومش ملتزمة بالحجاب الشرعي الحجاب الشرعي اللي هو حجاب اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى بيه هواكي في ان انت خايفة لحسن تلبس الحجاب ما تتجوزيش وبيقولوا لك انت هتبقي كده هتعطلي نفسك وهيحصل لك ويجرالك وشياطين الانس والجن واقفين لك لا تقولي عشان حبيبي سيدي ومولاي لا انا ما فرطش ابدا في حق سيدي ربي وحبيبي وتاخدي القرار وتلتزمي بالحجاب الشرعي اللي يرضي ربنا عنك مش عايزين حجاب التبرج مش عايزين الحجاب اللي هو الوان فوشيا وحاجات حلوه كده ما تنفعش معانا الكلام ده خالص عايزين حجاب شرعي بمواصفات الحجاب الشرعي علشان حاجه واحده مش انت بتحبيه ربنا سبحانه وتعالى حيي ستير فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر مش انت بتحبيه هو بيحب الحياء والستر يبقى انت هتبقي استر ما يكون وهتستحي من ربك انه يشوفك وانت على معصية الناس تبصلك او انك تبقى متبرجة والتبرج ده يا جماعة من اكبر الكبائر فلو كان كده انا بس هتحجب بنية ايه حجاب ده يعني النهاردة الكلام للكل انك النهاردة هتلبسي خمارك النهاردة هتلبسي نقابك النهاردة هتلتزمي بنية واحدة لا انا مش هعدد لك اكتر من الفضيلة دي مش هقول لك الحجاب قد ايه سبب لعفتك وقد ايه يرضي ربنا عليك هقول لك حاجه واحده بس انه يحبك لما تلبسيه دي مش كفايه يحب الحياء والستر يبقى انت هتلبسيه بالنيه دي يا اخوانا كل واحد اخته او زوجته اي حد من قرايبه من محارمه يقول لها الكلمتين دول مش اكتر لو بتحبيه تلتزمي بالحجاب ده عشان يبقى دليل فعلي على محبتك لرب العالمين إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر ماشي هو ده بقى اللي بتؤثر ربنا على هواها هواها في انها تبقى جميلة والناس كلها تتفرج عليها يمكن ده يروج الامور شوية او انها اي امرأة بتحس بانوثتها واعظم شهوة عند المرأة احساسها بهذا الامر فتؤثر ربنا بهذا الامر بانها ايه يعني ايه شهوة نفسي دي قدام طلب ربي وصلت نؤثر الله عز وجل على هوانا سبب الحداشر إنك تتذكر نعيم أهل الجنة أنا عايزك بقى يا جماعة نغمض عينينا ونستشعر المعنى ده بوجداننا وخيالنا الحمد لله دخلنا الجنة يا رب يا رب يا رب يا رب جميعا وفي أعلى عليين في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجي يوم الجمعة يوم المزيد ونادى المنادي هلموا إلى ربكم فإذا بالله يقول إلي عبادي إلي أولياء المطيعين إلي أحباء المشتاقين إلي أصفياء المحزونين ها أنا ذا هل تعرفوني أنا ربكم أنا سيدكم أنا مولاكم أنا حبيبكم فتتمتع بالنظر إلى وجهه الكريم فيقول لك فوعزتي وجلالي لأفرحنكم بجواري ولأبيحنكم كرامتي من الغرف تشرفون وتتنعمون في رغد العيش لا تموتون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون سهرتم بالليل والناس نيام ولزمتم الصيام تعالوا إلي أحبائي يا يا حاسس قربه حاسس هتبقى عامل ازاي وانت قدامه بتمل عينيك بالنظر الى وجهه يا رب لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم لا تدخلنا في من قلت فيهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يا رب لا تحرمنا لذة القرب منك يا رب يا رب ما تحرمنا يا رب يا رب ما تحرمنا يا رب ذنوبنا كثيرة وليس لنا رب سواك يا رب يا رب الله أعلى النعيم أعظم متعة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كان وهب يقول لو خيرت تدخل الجنة أم ترى ربك لاخترت الرؤية مش عايز أدخل الجنة بس أشوفه أمل عيني منه ورؤيا بشر في المنام فسئل عن حاله وحال إخوانه فقال تركت فلانا وفلان بين يدي الله يأكلان ويشربان وينعمان قاعدين بيأكلوا ويشربوا من ثمار الجنة ما شاء الله قالوا فأين أنت قال علم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه أنا مش عايز أكل ومش عايز أشرب ومش عايز حور عين أنا عايزه هو بس فأباحني النظر إليه وكان بعض الصالحين يقول ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة إليه نظرة واحدة بس ثم يقول لي كن ترابا بص قلوب المشتاقين بتبقى عاملة ازاي اللي يحبوا قوي قوي كده بقى ويقعد يتذكر نعيم أهل الجنة ده المعنى أكيد يغرس في قلبه محبة ربنا سبحانه وتعالى في أسباب كثيرة جدا أخرى بس عشان ما نطولش عليكم أختم بهذا السبب الثاني عشر ألا وهو الدعاء أن يمن الله عز وجل عليك بمحبته تعالوا بقى نتعلم من أدعية الصالحين وندعي في آخر المجلس أهو بأدعية واردة عن النبي وعن صحابته وعن الصالحين كانوا بيدعوا ربنا إن ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بحبه تعالوا نقول معاهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ويقول حق أن يدرس كل مسلم هذا الدعاء ألا وهو اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني غير مفتون اللهم أسألك حبك أسألك حبك أسألك حبك أسألك حبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحدك اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خوفك أخوف الأشياء إلي اللهم املأ قلبي منك فرحا اللهم املأ قلبي منك حبا اللهم املأ قلبي شوقا اللهم إنك تعلم أنا نحبك فاللهم من علينا بحبك اللهم من علينا يا مولانا بحبك اللهم اسكب في قلوبنا محبتك مساكينك بفنائك فقراؤك ببابك مؤملوك ومرجوك ببابك يا رب لا ترد أيدينا صفرا خائبة فيا رب لا تحرمنا بذنوبنا حبك يا رب لا تحرمنا بذنوبنا حبك يا رب يا رب اجعل حبك يا رب أحب إلينا من كل شيء نعوذ بك أن نكون بك مغرورين نعوذ بك أن نكون لحبك مدعين يا رب اجعله خالصا لوجهك الكريم اجعله خالصا صادقا يا رب من علينا في ليلتنا هذه بتوبة من عندك تكون سببا لأن ترضى عنا وتحبنا يا رب اجعل حبك مانعا لنا من أن نعصاك يا رب اغفر وارحم واعف عما تعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم